أهلا بكم في صفحة اسمع دوت كوم يقول الوحي المقدس اسمع يا شعبي فأتكلم ويقول الرب يسوع المسيح إن كان لأحد أذنان للسمع فليسمع ومن له أذن فليسمع ما يقوله الروح للكنائس فهلما نستمع بكل احترام وخشوع إلى هذه العظام من كلمة الله المباركة
هو يعني يجوز ان احنا نقول ان اهو دي صحيح الصلاة الربانية بالمعنى المظبوط يعني هما الناس نسبوا الصلاة اللي سماها المسيح للتلاميذ اللي علمها المسيح لتلاميذه باعتبارهم يهود اللي هي أبانا الذي في السماوات سموها الصلاة الربانية مع ان هذا كلمة صلاة ربانية يعني الرب هو اللي استخدمها لكن الرب ما كانش بيستخدم الصلاة دي دي علمها تلاميذه بس عشان يقولوها وحتى علمها لهم في حالتهم كيهود مش كمسيحيين لكن هنا ب يعني احنا نقدر نسمي الفصل ده الصلاة الربانية الصحيحة احنا فاهمين طبعا ان الرب تصحح 14 15 16 كان بيتكلم مع التلاميذ بعد ما غسل ارجلهم في اصحاح 13 وبيقول هنا الكتاب انه بعد ما كلم التلاميذ بيتهيألي انا انه من ضمن الكلام يعني اللي ركز عليه الرب للتلاميذ محبة الآب فيعني كما لو كان المسيح بيقول أحسن فكان فكما لو كان المسيح بيقول للتلاميذ يعني إن أنا كلمتكم عن محبة الآب ف زيادة في التأكيد يعني تعالوا اسمعوني آه وانا بكلم الاب عنكم هقول ايه فيقول تكلم يسوع بهذا هذا الكلام اللي قاله 16 و15 و14 ورفع عينيه نحو السماء كل كلمة من دول طبعا بلا شك اللي عاوز يتأمل فيها لاجي معاه يعني رفع عينيه دي هو هو كان الإنسان الوحيد الكفء إنه يرفع عينيه نحو قيل عن العشار اللي صعد إلى الهيكل مع الفريسي لم يشأ أن يرفع عينيه نحو السماء رفع عينيه نحو السماء وقال أيها الآب قد أتت الساعة والساعة دي بيوصفها بأنها ساعة انتقاله من هذا العالم إلى حيث الآب بالمناسبة دي الصليب في إنجيل يوحنا منظور إليه مش من حيث كونه كفارة الخطايا أو حمل الأثام أكثر ما هو منظور إليه على إنه طريق خروج الابن من العالم إلى الآب يعني مثلا في أول 13 يقول برضه الكلام ده يسوع وهو عالم أن ساعته قد أتت كان المفروض يقول كتاب ليصلب لكن قال غير كده قال لينتقل من هذا العالم الى الاب اهو ينتقل دي برضه فيها ترانسليت آه ايها الاب قد اتت الساعه ساعه انتقاله من هذا العالم وكأن العمل كمل ليه الرب بيعتبر ان العمل كمل في اصحاح 17 مع انه ما كانش لسه الصليب تم لان زي ما يعني بقول لحضراتكم ان الصليب في انجيل يوحنا ما بيشغلش المركز الجوهري باعتبار ان المهم هنا كانت حياة المسيح الابن على الارض والصليب كان هو المخرج او الباب اللي منه خرج المسيح من هذا العالم الى الاب ف ايها الاب قد اتت الساعة طيب اتت الساعة بانتهاء العمل ايه اللي بيطلبه الرب مجد ابنك مجد ابنك ليمجدك ابنك ايضا شيء عجيب ان احنا نسمع ان المسيح في الانجيل اللي يظهر ذاته كمجد ابن الله بيطلب من الاب انه يمجده طب يمجده ازاي باللفقة لان المسيح لما خرج من عند الاب خرج كأقنوم في اللاهوت بدون تجسم لكن لما جه على الارض اصبح متحدا في لاهوته بناسوته فدلوقتي هو طلع من السماء لاهوت وراجع للسماء لاهوت وناسوت طب اللاهوت مجده قاعد زي ما هو يعني لما بنقول احنا اخلى نفسه لا يجوز ان احنا نفهمها بمعنى ان المسيح تخلى عن مجده الذاتي الجوهري في اللاهوت لا هو اخلى بس نفسه من الهيئة الظاهرية لهذا المجد وأخ... واخلاها ازاي هو ما اخلاش بمعنى انه سافر اخلاها بمعنى انه سطرها او خبأها في حجاب النسور فهنا راجع كابن الانسان فباعتباره راجع كابن الانسان ابن الانسان لم يتمجد بعد لكن احنا جرينا في اصحاح 13 كلمة قالها الرب بعد خروج يهود أو الان تمجدت ابن الانسان برضه شوفوا حاجة عجيبة ان يوحنا بيسبق الصليب وكأن الصليب معتبر كامل ليه الصليب في نظر يوحنا معتبر كامل لان الشخص اللي, اللي, اللي هيقوم بالصليب في منتهى الكفاءة فانا مثلا يكون عندي حاجة مثلا في بيت عايز اصلحها وبعدين اعرف واحد كفء انه صلح الحكاية دي اول ما يجي من على الباب اقول خلاص المشكلة اتفتت ليه لانه زي ما نقول هو ذا حمل الله الذي يرفع خطية العالم من, من الاول فبيقول مجد ابنك هنا مجد ابنك طبعا من حيث الناسوت مش من حيث اللاهوت اللاهوت كان محتفظا بمجده لكن بما انه راجع كانسان فعاوز يأخذ هذا المجد الذي يخصه في اللاهوت ياخده في الناسوت ايضا مجد ابنك لكن من العجيب انه ما سكتش قال انا مش بطلب هذا المجد لي انا انا بطلب هذا المجد لغرض انا عايز اعمله انا كان لي عمل عملته على الارض هنا لكن انا عايز اخد المجد ده وانا عندك في السماء عشان اعمل عمل تاني مجد ابنك ليمجدك ابنك ايضا هتمجد الاب ايه تاني انت مش تظهرت اسم الاب على الارض وكنت في طريقك لاحتمال الصليب في السماء هتعمل ايه وفي في السماء عمل تاني قال ايه في في السماء عمل تاني ايه العمل ده موضح في العدد اللي بعديه اذ اعطيته سلطانا على كل شيء ليعطي حياة أبدية مش لكل جسد بقى لا لكل من أعطيته هنا يجب أن نميز بين شيئين أن الرب بعمل الصليب أو باتضاعه بالمعنى الأصح أصبح له حق السيادة على الكل يقال عنه هذا هو رب الكل لكن مش الكل اللي خدوا منه فايدة انت ايها الاب اعطيته سلطانا على كل جسد لكن هو بيدي حياة ابدية مش لكل جسد لكل من اعطيته اللي انت بتجيبه ايها الاب للمسيح المسيح بيديله حياة ابدية يمكن في عبارة قريبة من هذا في رومية ثلاثة لما بيقول بر الله إلى الكل وعلى كل الذين يؤمنون يعني بر الله مقدم إلى كل الناس لكن مين اللي يستقر عليه هذا البر الذين يؤمنون فهنا سلطان على كل جسد يجب أن نفهم أن المسيح له سلطان على كل جسد والقنصل 11 رأس كل رجل هو مين وهنا كل رجل تنصرف إلى كل البشر رأس كل رجل هو المسيح لكن الحياة الأبدية محصورة في من يعطيهم الآب للمسيح هذا في الواقع في منتهى الروعة شفتي توازن الكمال الادبي البديع انه بينما من حقه ان الاب يمجده وهو بيطلب هذا المجد يقول له اتت الساعة ان انا اتمجد طبعا هو في 13 من يوحنا لما بيقول يمجده في ذاته سريعا يقصد ان الاب مش هيستنى للملك الالف لما يمجد المسيح لكن هيمجده الآن في ذاته في السماء ففي نفس الوقت اللي بيقول له مجد ابنك بيقول له أنا بطالبك بالمجد ده مش لنفسي علشان أستخدمه في خدمتك في إعطاء حياة أبدية للذين تعطيني من وسط العالم ويعني البعض علق على هذا قال ان احنا لما بنطلب حاجات من الرب مفروض حتى الحاجات اللي بنطلبها من الرب نطلبها بحيث يكون الهدف منها ان احنا نمجد الرب بيه يعني افترض اني طلبت من الرب صحة مثلا او طلبت منه امكانية مادية او طلبت اي شيء من امور هذا العالم اطلب هذا عشان ايه مجد ابنك لكن علشان ايه ليمجدك ليمجدك ابنك ايضا وعرفنا هيمجده ازاي هنا هيمجده هو في السماء بقى ايه انه اعطاه سلطان على كل جسد يبقى دي الحقيقة الاولى رأس كل جسد هو المسيح كل رجل هو المسيح لكن يعطي حياة ابدية مش على كيف المسيح لكن على إرادة مين إرادة اللي يعطيهم الآب له وبعدين بيقول وهذه هي الحياة الأبدية هنا مش تعريف للحياة الأبدية هنا وصف لنتائج هذه الحياة الأبدية إيه إيه نتائج الحياة الأبدية تعمل إيه في صاحبك أن يعرفوك أنت الإله الحقيقي وحدك لكن مش بالاستقلال عن يسوع المسيح الذي أرسلته بمعنى آخر يعرفوك كالآب الذي أرسل الإله آدي أعظم هدف للحياة الأبدية أسمى هدف الحياة الأبدية الحياة الأبدية مش معطاة لنا كغرض مش معطانا معطاة لنا كمتعة شخصية الحياة الأبدية معطاة لنا كطاقة عشان نعرف بها الآب الذي أرسل الإبن وبعدين في عدد أربعة بيقول أنا مجدتك على الأرض هنا نلاحظ الكلام كان قبل الصليب في الواقع يوجد تمييز أو يوجد فارق ما بين تمجيد الابن للآب في حياته على الأرض وما بين تمجيد ابن الإنسان لله من جهة الخطية على الصليب واحنا قلنا ان الناحية الاخيرة دي ما بيركزش عليها يوحنا يوحنا بيركز على ان العمل الاساسي بتاع الابن كان اظهار الاب على الارض فهو هنا بيقول له انا مجدت مجدتك انت ايها الاب على الارض مجدتك ازاي مجدتك في اني اظهرت ذاتك كالاب هنا على الارض وكلمة على الأرض دي على طول ترجعنا شوية لآدم آدم اتحط في الفردوس ما كانش حواليه شر وكان في وسط نعيم لكن ماذا فعل أخطأ إلى الرب هنا نرى آدم الأخير مش في وسط الفردوس لكن على الارض الملعونه الارض المملوكه بالش... مملوءه بالشك والحسد لكن بيقول للاب ايه انا مجدتك في الارض الشريره دي الارض الرديئه دي في وسطها انا مجدتك بعكس ادم اتحط وسط كل وسائل الروعه والرفاهيه لكن اخطا للرب هنا الرب كآدم الأخير يقول أنا مجدتك ومجدتك فين مش في السماء لكن هنا على الأرض وسط الشر والفساد ويفسر هذا التمجيد العمل الذي أعطيتني لأعمل قد أكملته قد أكملته كلمة عجيبة جدا لا يوجد شيء في الآب إلا وأظهره المسيح بحيث أنه لم يتبقى شيء في الآب مخ الكل أعلن بواسطة المسيح وهذا هو العمل الذي قام به الرب العمل الذي أعطيتني أكملته والآن مجدني أنت أيها الآب عند ذاتك مش مجدني بان انا هجلس على كرسي داوود على الارض لا ده مش بيتكلم على المستقبل الالفي بيتكلم على يسوع الان نراه مكلما بالمجد والكرامه الرب في يوحنا 14 قال عباره مهمه جدا قال في ذلك اليوم وهو مجيء الروح القدس تعلمون اني انا في ابي هذه كانت حقيقة جديدة كون الاب فيا دي حقيقة لام الرب لبس عليها انه ما عرفهاش قال له انا معك هذه زمانا زمانا هذا مقدار ولم تعرفني يا فيلبس لا هنا مش الاب في الابن الاب في الابن دي اللي ظهرت في حياته على الارض لا الحاجه الجديده ايه ان الابن في الاب هو بصفته انسان كمان والان مجدني ايها الاب عند ذاتك او في ذاتك بالمجد الذي كان لي عندك قبل كون العالم كلام صريح يدل على ان الابن كان له مجد الإله الخاص به قبل كون العالم خمس أعداد دول بيكونوا ما يختص بالرب لحد دلوقتي ما جابش سيرة التلاميذ ابتداء من عدد ستة ابتدى يتكلم عن التلاميذ في الأول قدم نفسه وبعدين قدم التلاميذ وراه وكأننا بهذا نرى إن الرب بيضع ذاته واستحقاقاته كالحيثية اللي هيطلب على أساسها للتلاميذ اللي جايين بعد كده فبيقول له أنا أظهرت اسمك للناس لكن مش لكل الناس للناس الذين أعطيتني من العالم شيء عجيب جدا إن الرب بيقول هذا الكلام طب أنا أظهرت اسمك يعني أنا عبرت عن ذاتك لهؤلاء البشر لكن يسميهم الذين أعطيتني يعني أنا كإنسان لما أقعد أفكر في هذا الكلام وأقول إن أنا هدية من الآب للمسيح أنا عطية من الآب للمسيح مين أنا؟ إيه اللي فيا علشان الرب يتكلم عني باللغة دي يعني لولا الإيمان ما كنتش أصدق الكلام ده لكن السر مش فيا أنا السر في نظرة الرب وتقييمه أنا في حد ذاتي يمكن أقدر أقول عن نفسي في أوقات الضعف جسدي مبيع تحت الخطية لكن نظرة الرب ليه كده أنا هدية من الآب ليه طبعا الهدية تتفق مع الطرفين هدية تتفق مع الطرف العاطي تتفق مع الطرف المهدى إليه هل أنا أصلح إن الآب يتخذني هدية يديها للمسيح مجدا بلا شك يعني أشياء لا نستطيع التعبير عنها لكن سرها مش فيا أنا سرها فيه هو هو شاف كده أو بلغة آه، سفر النشيد لما بيقول كلك جميل يا حبيبتي ليس فيك عيب إيه؟ مفيش عيب خالص هو مش شايفه كده او زي ما نطق على فم بلعام وقال لم يرى اسما في يعقوب ولا تعبا في اسرائيل لاحظ انه قال ما قالش لم يجد اسما في يعقوب لا لم يرى يعني الاسم موجود لكن لم يرى بلا لون لم يرى اسما في يعقوب ولا راى تعبا في اسرائيل فهل انا اقل من سفر العدد افتكر اصح 25 او 24 الناس الذين اعطيتني من العالم الفكره ايه بيقيمهم من ناحيه العاطي يقول له كانوا لك وبيقيمهم من ناحية هو أعطيتهم لي كانوا لك إزاي إمتى في الأزل سبق تعرفهم سبق تعين وعرف كانوا لك بفكرة لكن أنت أعطيتهم لي لما جئت هنا على الأرض ومن العجيب أنه بيوصف التلاميذ الغلابة اللي كانوا كلهم بعد شوية لما هيجي ساعة الصليب والمحاكمة هيهربوا ويسيبوه وبطرس ينكره ينسب لهم كلام عجيب جدا يقول وقد حفظوا كلامه الواقع انا بيتهيألي ان الرب بيجيب التلاميذ وعايز يحطهم في نفس المكان بتاعه هو يعني هو مثلا سايب العالم رايح عند الآب طب هيحط مين مكانه هيحط التلاميذ وفي نفس العلاقة اللي كانت ليه مع الآب قد حفظوا كلامك فين اللي حفظوا كلامه دول لحد آخر لحظة بيظهر الفشل والجهل والحماقة وصل كده يقول والآن علموا أن كل ما أعطيتني هو من عندك كل ما أعطيتني شيء عجيب الاب اعطى الابن ايه كل مخاطبات الاب واسراره كانت للابن يعني لا يوجد شيء في مشورات الله الاب الا والابن عارفها وتسلمها لكن اكثر من كده ان الرب نفسه بيقول في 15 من يوحنا لا اعود اسميكم عبيدا بل احباء لاني اعلمتكم بكل ما سمعت من ابي يعني اهو هنا بقى بنخش اللي بيسموه بالانجليزي مش عارف اعبر عنه بالعربي انتمس الالفه الاب في محبه الابن بيقول له على كل حاجه الابن في محبة التلاميذ بيقول لهم على كل حاجة دي بنختبرها احنا هنا كبشر مش كل واحد وسط الاخوة انا اقدر اروح له بالاسرار حتى لو كان وسط المؤمنين لكن اكتر شخص انا بثق فيه وبحبه ده اللي بفتح له قلبي وبقول له على كل مكنونات نفسي والان علم ان كل ما اعطيتني هو من عندك لأن الكلام الذي أعطيتني قد أعطيته شيء عجيب كل مخاطبات الأب للابن أعطيت للتلاميذ قد أعطيته وهم قبلوا كأن الرب يعني بينسب لهم فضل مع إنهم ما هم أصحاب ما هماش أصحاب الفضل يعني لما رجع كثيرون من التلاميذ في يوحنا 6 للوراء والرب قال لل 12 انتوا كمان عايزين تمشوا قال لبطرس يا رب الى من نذهب كلام الحياه الابديه عنا قال له انت بتقول كده من نفسك اليس اني انا اخترتكم الاثني عشر واحد منكم شيطان يعني دي حاجه انت مش جايبها من عندك يا بطرس لكن هنا كما لو كان بينسب لهم هذا العمل مع ده عمل نعمه الله في قلوبهم والان علموا وهم قبلوا وعلموا يقينا أني خرجت من عندك وآمنوا أنك أنت أيها الآب أرسلتني بيبتدي يسأل من أجلهم من أجلهم أنا أسأل وبعدين يجيب عبارة اعتراضية يقول لست أسأل من أجل العالم يعني ايه الكلام ده ده عبارة بتزيد في اعزاز الرب للتلاميذ يعني انا الشيطان عرض علي العالم في سبيل ان انا اركع للشيطان ورفضت لكن حتى مش جاي مش جاي لك مع اني مستحق العالم يعني لما قيس فيليب اثنين لذلك رفعه كل الله واعطاه كل شيء لكي تسجد كل ركبه فوق وعلى الارض وتحت الارض ويعترف كل لسان ان يسوع هو رب الرب بيقول له ده كله على ناحيه ودول على ناحيه من اجلهم انا اسال لست اسال من اجل العالم العالم كان هيجي الوقت يعني هو في مزمور اثنين الرب يهوى بيقول للابن اسالني فاعطيك الامم ميراثا لك قال له لا دلوقتي انا مش طالب العالم ده انا طالب علشان دول من اجلهم انا اسال لست اسال من اجل العالم بل من اجل الذين اعطيت وبيبني سؤاله من الاب على حيثيتين الحيثيه الاولى لانهم لك دول بتوعك وبنفسر بعد كده كل ما هو لي فهو لك شركة تامة بين الآب وبين الإبن وما هو لك فهو لي الحسية الثانية في السؤال وأنا ممجد فيه أولا دول بتوعك ثانيا أنا ممجد فيه أنت مش بتحب كرامتي أنت مش عز عليك مركزي محدش في العالم كله انا ممجد فيه غير الجماعة دول تقدير عجيب جدا من نعمة الرب للتلاميذ الغلابة اللي زي ما قلنا كانوا على وشك كلهم يهربوا واحد منهم ينكره وانا ممجد فيهم وبعدين بيقول لست انا بعد في العالم واما هؤلاء فهم في العالم وانا اتي اليك ايها الاب القدوس احفظهم في اسمك لربما يخطر على الذهن ان الرب لما يقول ايها الاب القدوس طب لكن ده احنا كنا متوقعين مثلا يقول ايها الر- الاب المنعم او ايها الاب الرحيم او ايها الاب الصالح لكن ليه ايها الاب القدوس في الواقع اهلا
اسمع دوت كوم